بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا تبليغ ما علمنا وارزقنا العمل بما علمنا وارزقنا الإخلاص بما عملنا يا رب العالمين أما بعد نحن أيها الأحبة في هذا اللقاء ويعني استئنافا لنا مع دروس الصلاة ومع النهارده هنتكلم عن الركوع ووظيفة الركوع والحقيقة أن أمر الصلاة بأسرها هو مفتاح لإصلاح حياة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يتعدى أثر الصلاة الدقائق التي نصلي فيها إلى أن تشمل ساعات اليوم كلها فإذا صلحت الصلاة يصلح سائر العمل إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولعظمة هذه الصلاة حقيقة احنا بنتكلم عن كل مرة عن معاني وبنحاول ان احنا نطبق المعاني ديت سواء كان جوه الصلاة او خارج الصلاة الغريب انه احنا نقرا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان هو كان توصف صلاته ان قيامه كان قريبا من ركوعه قريبا من قيامه من ركوعه قريبا من سجوده قريبا من جلوسه بين السجدتين يعني الوقت اللي بيقعده واقف في القراءه هو نفس الوقت اللي بيقعده راكع هو نفس الوقت اللي بيقوم فيه من الركوع هو نفس وقت السجود هو نفس الوقت اللي بين الجلسة بين السجدتين وكأن كل ركن أركان الصلاة كل حركة وكل وقت في الصلاة له وظيفة أو إن شئت أن تقول له طعم مختلف أو له رسالة فإذا قام البقر بالبقرة وآل عمران والنساء ثم سجد أو ركع بمقدار هذه الأجزاء الأربعة التي تقرأ أكثر أربع أجزاء إذا سجد بهذا المقدار وإذا رفع بهذا المقدار فكان بيفكر في إيه في الركوع كان بيفكر في إيه في السجود كان إيه المعاني بيستشعرها إحنا الحقيقة دي هذه محاولة استكشافية إن إحنا نستكشف النبي صلى الله عليه وسلم كان كان كيف كيف كان يصلي ولماذا كان يشعر لأنه الصلاة ليست عبء علينا المفروض الصلاة تبقى راحة وتكون وجعلت قرة عيني في الصلاة كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة فكيف تتحول الصلاة من أنها عبء ثقيل على كثير من المسلمين أو أنها تؤدى بغير روح إلى أن تكون متعة ولذة وراحة يلجأ لها الإنسان إذا تعب أو إذا أصابته المشاق هنتكلم النهاردة عن أربع أفكار في الركوع هنتكلم عن وظيفة الركوع وهنتكلم عن أربع أفكار مأثورة واللي أنا متوقعه إن إحنا إحنا إن شاء الله يعني أنا أوصي إخواننا دايما إن هو في اللقاء زي كده يجيب ورقة وقلم ليه؟ عشان نكتب الأفكار دي مع بعض والناس تحاول تحفظها بعد كده لأن هو الحقيقة الأذكار اللي إحنا المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الصلوات هي دي اللي إحنا هنوصل بيها لنفس الروح التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه ألفاظ فيها معاني هنشرحها وهنحاول خلال اسبوع نعيش بيها قبل ما ادخل في الافكار بتاعت الركوع الحقيقه بوصي ان احنا نحاول نقرا صحيح الافكار الافكار الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه زي ما انا قلت قبل كده دي عباره عن جرعات دوائيه ليها حكمه باعدادها وبكلماتها أما نقرأ آية الكرسي ثمان مرات في اليوم أو نقول أذكار الصباح والمساء أو نقول خمس مرات بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هي لها تأثير أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد الخير لنا فلها تأثير في القلب ولها تأثير في الآخرة ولها تأثير في الحياة في الدنيا كنت بقرأ حديث من أربع خمس أيام كده وأول مرة هي أحفظه بقرا احاديث كتير قوي بنقرا احاديث كثيره بس انا اول مره احفظ الحديث ده مع ان انا اقراه كثيرا وقرات يعني في أفضله وفي شرحه الكثير أتى أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك يبقى كم مرة؟ ثلاث مرات في اليوم الدعاء ده بيتقر ثلاث مرات في اليوم فأذكار الصباح وأذكار المساء وما تيجي تنام ابن القيم المعلق على الدعاء دوت قال هذا هذا من أجمع الأدعية لأنه الإنسان بيستعيذ فيه من كل حاجة يستعيذ به من شر نفسه الأمارة بالسوء ويستعيذ به من شر الشيطان بكل حبائله ومكائده ومصائده وحيله وكيده ويستعيذ به من شر من أن يختلف على نفسه سوءا ان هو يؤذي نفسه بمعصية أو من غير معصية ان هو يعمل حاجة تضره أو أن يجر هذا السوء إلى مسلم ان هو يضل مسلم أو يغويه أو يؤذيه فهذا نموذج من الأدعية النبوية احنا في الأذكار بتاعت الصلاة هنعمل نفس الكلام احنا بنقول الأذكار دي عشان دي ليها وظيفة طيب ندخل بقى في وظيفة الركوع الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الركوع ايه وظيفة الركوع وظيفة الركوع حاجة وظيفة القيام حاجة وظيفة السجود حاجة ووظيفة القعدة بين السجدتين حاجة كل حاجة ليها وظيفة مختلفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب يبقى تعظيم الرب تعالى هو هدف الركوع أي إنسان لن يصل إلى تعظيم الله تعالى يبقى لم يركع لم يركع على الحقيقة ممكن يكون بيمثل وهو بيركع سرحان وهو بيركع إنما الركوع الأمر فيه أن نعظم فيه الرب تعظيم الرب جل في علاه العرب كانوا زمان بيدخلوا على بعض ال... يدخلوا لما يدخل على حق... واحد يدخل على الثاني يعمل ايه؟ ال... يدخل على الامراء او على الكبراء فايه؟ سيدي ويقوم ايه؟ منحني على هيئه ال... الركوع لأنه كان دوت هو هذا هو التعظيم تعظيم الملوك كان كده وينحني الانحناء شفتوا المغرب حكومة العدالة والتنمية الحكومة الإسلامية التي مسكها عبد الملك بنكيران أما دخلوا على الملك بتاع المغرب كل الإسلاميين اللي نجحوا في الوزارة كل الوزراء دخلوا انحنوا للملك انحناء يقارب الركوع الوحيدين اللي ما انحنوش هم بتوع الحزب الاسلامي حزب العداله والتنميه حزب العداله والتنميه في المغرب دخلوا سلموا ولم ينحنوا لانه الانحناء دوت هذا الانحناء هذا في هذا لا يكون الا للرب تعالى لا يكون الركوع الا للرب تعالى كنت زمان حتى قال الملك فاروق تلاقي نفس الكلام الانحناء للملك الكلام ده اسقطه الاسلام لا تعظيم ولا اجلال الا لله سبحانه وتعالى طيب يبقى وظيفته أن نصل في النهاية إلى أن نعظم الله نعظم ربنا سبحانه وتعالى الأذكار الأربعة اللي احنا بنتكلم عليهم في أذكار الركوع حقيقة هما بيتكلموا عن القصة دي هم كلهم بيدوروا عشان يوصلوك في الآخر لما ترددهم بقلب أن تصل إلى أن تشعر بعظمة الله في قلبك لو ما تشعر بعظمة الله يحصل إيه؟ مش هتقع في المعصية عشان كده احنا اللي بنتكلم فيه ده أهم من نوع نتكلم في العبادات تعمل كذا ما تعملش كذا لا احنا بنتكلم دلوقتي على الحاجات الحافز اللي يمنعك من الوقوع في المعصيه ان تصل الى مرحله تعظيم الله تعالى طيب. اول دعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار ده اول دعاء هنحفظه وسهل الاذكار الركوع يعني حقيقه مش طويله اربع خمس كلمات اغلبها يعني الحديث الاولاني او الدعاء الاولاني بيتقال في الركوع المشهور اللي هو ايه؟ سبحان ربي العظيم ده كلنا KG 1 و pre-school بيحفظوا سبحان ربي العظيم واقل حاجه احنا هنقوله ثلاث مرات عارفين احنا الدعاء ده وهذا هو الدعاء الاول سبحان ربي العظيم سبحان تنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به حتى لو كان الذي حتى لو انت نيتك حسن ان انت مثلا ايه مستعظم ذنوبك ان ايه ده هو ربنا هيغفر لي ايه ولا ايه لا مش اسمها كده ده اكبر ذنب الواحد ممكن يعمله نقول ايه هو ربنا هيغفر لي ايه هيغفر لك إيه ولا ايه ربنا سبحانه وتعالى انعم على سحرة فرعون الكفرة اللي هم بيؤازروا من نازعه في الالوهية انعم عليهم في يوم واحد اقل من يوم واحد بالشهادة من جنود ل- ل- لهذا لمدعي الالوهية الا ان يكونوا شهداء في اخر اليوم عشان كده ابن عطاء كان يقول من استعظم على الله ان يخرجه من غفلته او ينتشله أو أن يرفع همته فقد استعجز القدرة الإلهية من استع- من استعظم على الله أن يخرجه من غفلته أو ينقذه من شهوته فقد استعجز القدرة الإلهية وكان الله على كل شيء مقتدرا هذا اتهم الله في قدرته بالعجز اللي يستع... يقول لا أنا ربنا هي- هينقذني ازاي ما انا كده يبقى اول حاجه سبحانه تنزه الله تعالى عما لا يليق به سبحان ربي العظيم الدعاء الثاني هنتكلم عن العظيم دي دلوقتي الدعاء الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فضيلة الركوع برضك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وليه بننوع الأدعية عشان ما نسرحش ما هو احنا لو بنقول نفس الأدعية كل مرة هن- في الآخر هنتحول إلى إيه بنردد وممكن يعتاد الإنسان هذا الدعاء ف- فأكيد الحكمة من تنويع الأدعية إن احنا كل ما نتعود على دعاء نقلب على دعاء تاني كلهم بيقابلوا نفس الغرض ويوصلوا لنفس الطريق يبقى احنا بنتكلم على سبحان ذي الجبروت الجبروت هي القوة الغالبة الله هو الذي يقسم الطغاة والجبارين إن الله يبني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت هذه أعلى درجات القوة ذي الجبروت وإحنا حقيقة بالعقل كده بنقعد نتكلم على حجمنا إحنا إيه وحجم فرعون إيه بجوار قدرة الله وعظمته لا هذا أمر أمر لا شيء احنا قبل كده قلنا عن الكرة الأرضية دي لو عملوا عدد كرات أرضية بتدخل جوه الشمس الشمس هتدخل فيها مليون و300 ألف كرة أرضية امتى بقى ولا انا هنساوي ايه في ال... هنساوي ايه بالنسبه للكره الارضيه هنساوي ايه بالنسبه للشمس هنساوي ايه بالنسبه للمجره اللي احنا فيها بالنسبه للعالم بالنسبه للكون وبالتالي هنساوي ايه بالنسبه لله سبحانه وتعالى ما السماوات السبع والارضون السبع في ظل عرش الرحمن الا كحلقه في فلاه الا دبله مرميه في الصحراء يبقى سبحان ذي الجبروت طيب الملكوت ايه الملكوت الملكوت قالوا هو الملك الغائب عن الأعين اللي هو إيه الجنة والنار والصراط كل الحاجات اللي احنا في عالم الغيب ما شفناهاش كل دي اسمها الملكوت ما شفناهاش بس احنا اللي اتقال لنا عليها وتوصف لنا فيها ي- يخبي يخلي الواحد ما يعرفش يتصور عقله مش هت- مش ممكن يتصور هذا ال- الخلق من خلق الله تعالى النار دي اللي ربنا خلقها دي قلنا قبل كده حديث آه، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبه اذا انا جالس كان بين الصحابه سقطه صوت حاجه بتقع هذا حجر القي في جهنم منذ سبعين سنه وصل قعرها الان لو طلعت انت النهارده على آه، اعلى نضيحه سحاب في العالم ورميت من فوقيها طوبه هتوصل الارض دقيقه ولا دقيقتين دي طوبة اترمت من- في- من جهنم قعدت سبعين سنة تنزل يبقى ايه حجم جهنم ده؟ ايه حجمها؟ وايه ودي خلق من خلق الله هذه خلق من خلق الله فالإنسان الملائكة من الملكوت ما شفناهاش ما شفناش الملائكة الملائكة الملائكة التي خلقها الله بأعداد لا تحصى ما من موضع قدم في السماء إلا وملك واضع جبهته ساجد لله يبقى انت عشان تتصور عظمة ربنا هتفكر في في الجبروت في فعله في الطغاة والمتجبرين وهتفكر في الملكوت العالم الغيبي من الحاجات الضخمة اللي انت مش انت لما تع- عايز تعرف مثلا عظمة ولا غنى الامير او ال- بتبص في ايه؟ تبص في املاكه تبص في املاكه بيملك ايه الله سبحانه وتعالى اذا اردت ان تتعرف على عظمته فتعرف الى خلقه سبحان ذي الجبروت والملكوت وثالث حاجة ايه الكبرياء عايزين نحفظ الإخوة الزهيمارك بقى إيه يصحصحوا كده عشان نحفظ الدعوة نقوله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كبرياء اللي هو إيه الترفع عن الانقياد لا ينقاد تعالى الله عن ذلك لا ينقاد لأحد وهذه صفة لا ينازعه فيها أحد ومن نازعه فيها أقحمه الله في النار الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني في أي منهما أدخلته النار لا ينازع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الله ترفع عن الانقياد ليه؟ أصل الانقاد ده إيه؟ هو الانقاد ده الانقاد ده حتى دلوقتي يا هو شيء فلان ده أنا منقاد له عشان هو أذكى مني أو أحسن مني أو أحكم مني أو أعقل مني الله سبحانه وتعالى الله هو صاحب الكبرياء وحده مش بس صاحب الكبرياء وحده اللي هينازعه في الصفة دي بذرة هيدخل النار وده لا يطهر إلا في النار لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما ينفعش اللي, اللي يعني اللي هيبقى عنده كبر مش ممكن يدخل الجنة هيتعذب الأول لازم يتعذب يطهر وبين يدخل فين يدخل الجنة على كده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دي في ص... احنا لما نقولها في الصلاة وبنقولها في الركوع نستشعر هذه العظمة أن الله سبحانه وتعالى بلغ من كماله وجلاله أنه هو الحق وأنه هو أحكم الحاكمين وأن كل الخلق يحتاجون إليه صفتنا احنا اللي نستفيدها من الأمر دوت إن احنا نتواضع وإن احنا نتجرد للحق وإن احنا ما نتكبرش حتى مش عارف ما هو ما هو لو النهارده لو النهارده الواحد خاصة لو إمكانياته عالية لو مثلا عنده علم أو عنده مثلا سلطة أو عنده مال ما هو في الآخر لو هو غلبان وكحيان وفقران ومرضان ما هتكبر على إيه؟ أنتوا عارفين اللي هو الله يرحمه الوالد كان يقول لي إيه؟ يقول لك عارف أنت المثل اللي بيقول لك ده أسد اللي يزعر إيه قصة المثل ده؟ بيقول لك فار ديله قصير وفار ديله طويل فالفار اللي ديله طويل ده يجي عند زلعه العسل يقوم منزل الديل بتاعه في العسل ويقعد يلحس فصاحب الديل القصير يقول له ايه؟ ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ فقال لا ده ايه؟ ده قصر ليل يظهر يعني دي قصه المثل فالنهارده اللي ما عندوش امكانيات مش هيتكبر ولو تكبر تبقى مصيبه هو انما الكبر اقرب الى صاحب العلم الكبير او صاحب المنزله او صاحب السلطه الشيخ حسن البنا قريت له موقف موقفين حقيقه الموقف الاولاني قاعد هو بيتكلم زي ما بيتكلم كده لنا حديث راح واحد ايه قال له شيخ حسن الحديث ده حديث ضعيف قال له جزاك الله خير وكمل الخطبه كمل الدرس بعد الدرس جابه وفتح له كتاب وقال له الحديث ده حديث صحيح والسند بتاعه اهو قال له ايه ده امال ليه ما قلتليش في في الخطبه ليه ما قلتليش في الدرس قال له لأن كسب القلوب عندي أهم من كسب المواقف ما أنا ممكن أكبسه في ال كان ممكن يكبسه الحديث ده الراجل بتاعه الآن إنما كسب القلوب أهم من كسب المواقف موقف تاني حاجة دي جميل في واحد اسمه الشيخ محمد الحامد الشيخ محمد الحامد ده كان علامة حماه من أشهر علماء حماه في في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن حضر دروس الثلاثاء بتاعت الشيخ حسن البنا وبعدين هو بقى ايه يعني عنده عالم هو عالم علامه فعد على شيخ حسن البنا 11 غلطه راح كتب رساله الى الشيخ حسن البنا وانت غلطت انا ما- يعني تابعت الدروس بتاعتك الفترة السابقة ووجدت أنك في 11 غلطة واحد اثنين ثلاثة ورص ال 11 غلطة في الإيه؟ في الرسالة فوجئ بإيه بقى؟ خد الوثائق بتاع الشيخ سلمان ده كان بيحضر مثلا 50000 واحد مثلا أما كان مصر كلها 10 مليون ولا 12 مليون جه في الدرس مسك رسالة ولا أنا جاءتني رسالة من الشيخ محمد الحامد جزاه الله خيرا وقرأ نص الرسالة قرأ ال 11 غلط قال في تسع مسائل الحق مع أخي الشيخ محمد الحامد وغفر الله لي زللي وتقصيري المسألة العاشرة فيها رأيان والخلاف فيها معتبر والمسألة الحادية عشر أحسب أن الشيخ فاته فيها الدليل ما رضيش حتى يقول إن هو غلطان فيها قال أحسب أن الشيخ فاته فيها الدليل الراجل أما شاف الكلام ده قال إيه هذا نموذج من التجرد لأنه واحد بيحضر له ألوف وبعدين يعترف بهذا الخطأ أمام الناس وهذا هو الذي يليق بالمسلم مش شتات من العلماء هذا الذي يليق بالمسلم لأنه لا يوجد من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر سبحان ذي الجبروت والملكوت وإيه شمشوه ورا ما تحفظوا الدعاء ما جاي على جاي على الفاضي يعني ها والكبرياء والعظمة والعظمة ال- ال- العظيم هو الكبير صاحب الكمال يقول لك فلان ده وراء كل رجل عظيم امرأة ماشي ماشي ايه انتوا معترضين؟ مش عارف اعترض طبعا طيب بس عظمة البشر الع- المولى على فلان ده فلان ده راجل عظيم ايه الفرق؟ المولى على فلان ده راجل عظيم والمولى على ربنا ان الله عظيم العلماء قالوا طبعا في حاجات كثيره جدا شتان طبعا مش شتان ما فيش اصلا وجه للمقارنه اساسا بس عايز اقول ان في اختلافين رئيسيين قالوا ان الله تعالى لا ابتداء لعظمته ولا انتهاء لها بمعنى ايه انا مثلا لو انا مثلا راجل مثلا آه، شاعر عظيم هكون في ح- وانا صغير وانا طفل وانا لسه في مرحله المراهقه كنت جاهل تماما بالشعر لحد ما اتعلمت الشعر واكتسبت هذا الامر الله تعالى لا ابتداء لعظمته يعني الله تعالى عظيم من امتى مش من امتى ما فيش من امتى بس من امتى دي عندي انا وانت عشان احنا اتولدنا وإن الله سبحانه وتعالى هو كان قبل كل شيء فالله لا ابتداء لعظمته طيب ولا انتهاء لعظمته لانه الواحد برضك بيوصل في الاخر يقول لك ان هو فلان ده شاعر عظيم بس فيه اعظم منه او فيه احسن منه الله تعالى هو الاعظم عشان كده بنقرا ايه الكرسي ثمان مرات في اليوم عشان هي تورث الانسان استشعار عظمه الله سبحانه وتعالى يبقى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ده اول ده ثاني دعاء سبحان ربي العظيم وده الدعاء الثاني الدعاء الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم فينفع ده الإصرار الأول عشان نخ- الناس تحفظ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دعاء بتاع الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا فاحنا بنقول هنا اكيد احنا بننفذ امر الله سبحانه لنا وهو ان نسبح بحمد الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قالت عائشه رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه هذه الايه الا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يبقى ربنا سبحانه وتعالى امره بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم التزم التزام لا لا لا نقوص فيه ما فيش صلاة صلاها إلا وأ- وأرى الدعاء ده يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إحنا المفروض نعمل زيه ما نصليش صلاة إلا وندعو فيها بهذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والدعاء يبدأ بإيه؟ تنزيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وبحمدك يعني إيه؟ يعني إحنا نزهناك وحمدا لك أن أمرتنا بهذا إحنا لا نسبح الله ولا نركع له ولا نذكره إلا بفضله وبعدين أما نقول سبحان الله وبحمده نقول اللهم اغفر لي يعني بهذه العظمة معنى الدعاء إن الله بهذه العظمة لا يعجزه أن يغفر أي ذنب وعشان كده يا جماعة ما حدش ينفع يقول على حد إيه فلان ده إيه ده مش هيورد على جنة ما ينفعش الكلام ده خالص الكلام ده يوديك في داهية الكلام ده يوديك في داهية هذا تألي ومنازعة لله سبحانه وتعالى في سلطانه قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال من ذا الذي يت... قال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت له وأحبطت عملك الكلمة تاخد بالك منها محدش يقول لفلان ليه انت ده ممكن يتوب قبل ما يموت بلحظة وممكن ما يتوبش وممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخله في اللي يشفع فيهم مثلا ابوه مثلا يكون صاحب حافظ القران ولا او يشفع ليه النبي صلى الله عليه وسلم او يشفع له احد اصحابه من الصالحين ممكن ممكن هو يبقى داخل النار داخلها نار حتى بس يشفع ليه واحد فيدخل يدخل الجنه او ما يشفعش في حد وربنا بفضله وعفوه وفضله يدخله يدخله ما ما- بفضله ما حدش يقدر يحكم على حد وبالتالي احنا بنقول ايه في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نظن بالله ظن الحسن ان الله لا يعجزه ان يغفر ذنبا من الذنوب كائنا من كان الدعاء الرابع سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح السبوح صيغة مبالغة من التسبيح والتنزيه طيب إيه القدوس بقى يقول لك روح القدس أو القدس القدوس هو المطهر عما مش لا يليق به لا قالوا المطهر عن صفات الكمال يعني ايه مطهر عن صفات الكمال انت النهارده الكمال في بالك ايه انت اعلى حاجه ممكن تتخيلها عن الكمال مثلا ايه اللي انت هتتخيله عن الكمال ده ده ربنا منزه عنه لان هذا في حد ذاته امر قاصر عقلك البشري مش هيجيبه دايما احب ان اقول النموذج ده بتاع الجنه الإخوة مين متجوز هنا اتنين؟ مش متجوز اتنين صح؟ أربعة؟ بس ما شاء الله. طيب طيب الجنة الواحد هيسأل فيها من مراته ممكن طب ده الحور العين ماشي بس افرض انت قعدت مع الحور العين دول 12 مليار سنة ما هو ما هو انت مش ما تبقى اكتر من كده ان شاء الله في الجنة تقعد هتزهق طب عشان ما تزهقش يحصل ايه؟ قلنا قبل كده نروح للسوق الجنه والسوق ده بتبقى علينا ريح فيه نرجع اشكالنا متغيره نزداد حسنا وجمالا. نروح الجمعه اللي بعديها نزداد حسنا وجمالا وكل اسبوع نزداد حسنا وجمالا. لحد امتى؟ مفيش مفيش لحد لحد دي هنا انما هناك مفيش لحد العقل محدود الجمال عنده او اللذه عنده ليها سقف الجنه ملهاش سقف فهيقعد الناس تروح السوق كل جمعه متعه التسوق في الجنه كل جمعه يزداد الجمال الى ما لا انتهاء له احنا هنا لما نقول القدوس الله تعالى احنا عقلنا ده اللي اللي هو مش عارف يجيب اصلا صفه خلق من خلق الله اللي هو صفه الجنه هيعرف يجيب صفه ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن عشان كده القدوس تطهر عما لا يليق به و- وما نقول القدوس ما ينفعش نقول ايه ان ربنا مثلا تطهر مثلا عن ايه او تعالى ربنا سبحانه عن مثلا عن العجز او عن لا لانه ما تجيش مثلا تقول خالد ابو شيده والله يا خالد شيده راجل صالح عمره ما شرب خمره يا سلام هو مش خمره هو ده كده رجل صالح طب ما الناس كلها ده تخيل عمره ما- ما شرب مخدرات بسم الله ما شاء الله طب ما طب ما ده طبيعي ما تقولش على ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا تعالى او جل الله عن عن العجز او عن لا لانه هذا في حد ذاته لا يليق هذا لا يليق لأنه أنت أنا وأنت ممكن نتكلم على نفسنا كده الله سبحانه وتعالى لا يليق به عشان كده يقولوا إيه ألم ترى أن السيف يزري به الفتى إذا قال أن السيف أن ال- أن أن ال- السيف أمضى من العصا معنى معنى بيت الشعر يعني لما تقول مثلا إيه والله السيف ده بيقطع أحسن من العصاية طب ما العصاية تقطع إيه ف- ف- فالقدوس هو المطهر عن صفات الكمال اللي هي التي يطيق عن عقل البشر سبحانه يبقى سبوح قدوس وبعدين ربنا بقى عشان يوصلك صوت العظمه عن طريق احد خلقه فجاب ايه؟ جاب س- آه، الملائكه سبوح قدوس رب الملائكه و... وفي القلب منهم الروح اللي هو مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام الملائكه اللي هم ما نعرفهمش اللي هم لما سيدنا محمد راى جبريل عليه السلام على هيئته هي- على هيئته الملكيه الملائكيه صعق له 600 جناح ما يعرفش سد ما بي- ما بين المشرق والمغرب أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش مرقت رجلاه الأرض وعنقه تحت العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 500 عام إيه من الحتة دي يطير فيها الطائر 500 سنة وده ملك واحد خلق واحد الملائكة التي خلق الله سبحانه منها خلقا يدخل كل يوم البيت المعمور سبعون ألف ملك فيخرجون منه فلا يرجعون إليه إلى قيام الساعة ملك من السبعين ألف دول الصفة بتاعته ان هو ما بين شحمة اذنه وعاتقه خفقان ثلاث 700 عام بتك- ترجع لربنا بقى سبحانه وتعالى في الصلاة ما تحسش بقى ان انت ايه يا ارض تهدي يا معالك ادي انت مين انت مين انت ما- ماذا تساوي في ملك الله ب- بجوار هذه المخلوقات يبقى ربنا آه، في ال- في الدعاء دوت سلك الملائكه وظيفتها ان هي تعرفك ان انت ما تساويش حاجه ما تساويش حاجة وهذه الملائكة أعبد لله منك ما من موضع قدم في السماء إلا وملك واضع جبهته ساجد لله يبقى أنت بقى هتقعد تمشي تصلي مرة وتقطع مرة وتمشي مع واحدة مرة وتمشي مع واحدة مرة وتصلي في الفجر مرة وتنام على صلاة الفجر مرة وت... إيه ده؟ إيه ده؟ الأعظم خلقا منك اللي أنت لا تساوي بالنسبة لهم حاجة هم أكثر عبادة لله سبحانه منك ف- فهذا يلقي في في في نفسك تعظيم الله تعالى. اخر دعاء في الادعيه بتاعت الايه؟ بتاعت ال- الركوع هو اطول دعاء، احنا كده قلنا كام دعاء؟ أربعة، الأول مين هيسمعهم بقى؟ مين هيسمعهم؟ الأولاني إيه؟ سبحان الله العظيم، ما فاهم، ما كان حافظها ولا في الدرس أصلا. طب ماشي والتاني سبحان سبحان ذي الجبروت والملكوت كبرياء والعظمة والتالت سبحان الله وبحمدك سبحان الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والرابع سبوح قدوس ربنا يكتب الروح الخامس أطول واحد بس بصراحة معنيه جميلة اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ده الدعاء اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت دايما تلاقي ان ايه لك يعني مش مش ركعت لك لك ركعت يعني لا اركع لاحد غيرك لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وما ايه خشع لك خشع ايه خضع هنا بقى آه اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي طيب يعني ايه سمعي يخضع ليك يعني لا تسمع الا ما يريد الله سبحانه وتعالى بس الكلام ده كلام خطير جدا ليه انت في الصلاه بتقول لربنا ايه يا رب انا خلاص خشع لك سمعي يعني انا سمعي خاضع لك وانت في الصلاه مش هسمع الا ما تريد ما تحب مش هسمع غيبه مش هسمع اغاني لا هو اغاني أغاني حرام اغاني طبعا بتتكلم عن الحب والغرام وكده حرام طبعا آه. طيب خشع لك سمعي مش هسمع الحاجات المحرمه طيب وبصري برضه سيخضع لك هذا البصر مش هنظر الى الصور المحرمه سواء كانت في جورنال او في مجله او في الفيسبوك او في موقع او في السينما او بتتحرك في الشارع خشع لك سمعي وبصري البصر سيخ... خ... خلاص مش سيخضع خضع بالفعل خشع لك سمعي وبصري ومخي قصة كبيرة إيه مخي؟ إيه الأفكار والهموم والمشاعر هذه يا رب ستكون لك أنتوا عارفين إن القيم لما اتكلم على موضوع الحب قال إيه؟ قال يعرف المحب حبيبه في أربع مواضع واحد بيحب يحب إيه؟ بيحب ربنا سبحانه وتعالى او بيحب حاجه ثانيه هيعرف ان هو بيحب اكتر حاجه بيحبها في حياته من اربع مواقف هو حتى ابن القيم كان حبيب كبير بيحب ربنا بقى كان يقول حتى الحب كان يقول ايه الحب الحاء تخرج من ايه اقصى حلقه حاء والباء من بين الشفتين فقال وكأن كلمة الحب تستغرق الإنسان من جوفه من من باطنه إلى ظاهره من أقصى الحلق يعني كلمة نفسها تملك عليه كل كيانه فقال تعرف محبة الله في أربع مواضع أما تيجي تنام بالليل آخر حاجة تفكر فيها إيه؟ آخر حاجة تفكر فيها إيه؟ بتدعي؟ تقرأ الكرسي؟ أفكار النوم؟ ولا بتقعد سرحان بقى في شهوة أو في حاجة محرمة أو في مؤامرة هتعملها في واحد صاحبك ولا تعمل إيه؟ بتفكر في إيه؟ بتفكر في شهوة؟ وأول ما تستيقظ أول حاجة تنطق بها إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور وفي الصلاة يعرف الحبيب محبته لربه وجعلت قرة عيني في الصلاة وعند نزول المحن تحصل واحد تحصل مصيبة إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا راجعون يلهم تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت ما تقول خشع على سمعي وبصري ومخي يعني هموم يا رب تخضع عليك وتخشى عليك ومخي وعظمي وعصبي يعني كل ذرة كيانك تخضع لله سبحانه وتعالى تطيع أمر الله سبحانه وتعالى ده في الصلاة طب خلصت وخرجت بره الصلاة هتعمل ايه؟ هتعمل ايه انت لسه في الصلاه قاعد تقول ايه معاك يا رب سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي هطلع اول ما اطلع اشوف واحده خارجه من مصلى النساء ابص لها هذا نقد العهد مع الله سبحانه وتعالى حديث يقول شر الناس عند الله ذو الوجهين احنا انت لو واحد لو واحد جيت اتكلم معاك في موقف قلت له خالد والله العظيم انت راجل سكره ده انا ما شفتش زيك وتاني يوم ماشي جنب بيته سامعه بيشتم فيك من ورا الباب بتاعه هتقول عليه ايه؟ هتقول عليه ايه؟ شر الناس عند الله ذو وجهين احنا نقبل ان احنا في الصلاه عشان كده ده دي تربيه الركوع ده تربيه واذكار الركوع دي تربيه اللي هيقول الكلام ده في الصلاه يبقى راجل ويلتزم بهذا الكلام ويظل تأثير هذه الكلمة معه إلى الصلاة التي تليها هل احنا ملائكة مش هنخطئ؟ لا هنخطئ بس الواحد لما يقع بعد صلاة العصر وهو فاكر ويقابل ربنا صلاة المغرب ويرجع له في الصلاة ويقول له خش عليك سمعي وبصري ويتذكر الذنب اللي هو عمله قبل صلاة المغرب يعني يستحي من الله سبحانه وتعالى و شوفوا يحيى بن معاذ وشرح الكلام ده ابن القيم قال من استحى من الله وهو يطيعه استحى الله منه وهو يعصيه ابن القيم لما شرح الكلام ده قال لك ايه ده حتى الانسان الطائع اما يعمل طاعه يتكسف يتكسف من ايه يتكسف ان هو ويستحي من الله سبحانه وتعالى ان هو لم يوفي الله حقه في العباده بنفكر واحنا في الصلاه بنفكر في الشغل وفي الدنيا وفي الهموم بتاع ونحن ونحن نقف بين الله سبحانه وتعالى فحتى لو احنا في الصلاه من استحى من الله وهو يطيعه استحى الله منه وهو يعصيه قال ابن القيم يعني الله سبحانه وتعالى يستحي منه ويعصيه معنى ان هو يغفر له ذنبه ويسامحه يبقى انت الخضوع ده مش في الصلاه لا في الصلاه ده احنا ايه بنتكلم بنقدم الوعد بن- بننطق بالكلام انما الخضوع فيه بعد الصلاه في سائر آه، مناحي الحياه والخضوع ده فيه م- مشاكل ايه كمان مشاكل الخضوع ان الخضوع ده في ساعات بيبقى خضوع موسمي بنخضع على ربنا سبحانه وتعالى في رمضان بنروح نعمل عمره نقوم ايه نخضع لله سبحانه وتعالى في العمره نحج نخضع ربنا سبحانه وتعالى في الحج مواسم لا الخضوع مستمر لله سبحانه وتعالى يبقى انت بتحذر ان انت تبقى موسمي تطلع وبتنزل تطلع وبتنزل يبقى يبقى هذا هذا الامر حقيقه يجعل الانسان آه، يحترم وعده وكلمته مع ربه سبحانه وتعالى وعشان كده الافكار دي الخمسه دول احنا المطلوب احنا نعمل خ- واجبنا خلال الاسبوع ايه؟ ان احنا نقعد نقول الاذكار الخمسه دول كل صلاه نركز في دعاء واحد ونطلع بالمعنى بتاعه الظهر النهارده هنقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه المغرب هنقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وه- وه- وهغترب ده عهد اخده عهدي مع ربنا سبحانه وتعالى عايز اخلي كل يوم دعاء او كل صلاه دعاء مش مشكله بعض السلف كان يقول لك ايه هذه ليله الركوع ناس مركزه عايزه تصل الى ثمره الصلاه ثمره الصلاه فيقول لك هذه ليله الركوع النهارده انا هعيش مع الركوع انا هطول في الركوع النهارده انا هعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل هخلي الركوع بتاعه قريب من القيام قال انا ممكن اعمل كده في كل وقت لا مش هعمل كده كل وقت بس ممكن اعمل كده مره في الاسبوع ما هو و- واقف اصلي هذه الصلاه مع نفسي ب- ساجد لها طعما اخر وساجد لها لذه وساجد لها ثمره بعد الصلاه كنت انا في الاسبوع اللي فات في عمره حقيقه ف- تشوف حقيقه الناس وهي في الحرم بتدعي واللي اول مره يروح ده الناس اللي ايه في ناس ايه قطع ابونين راحه جايه على الحرم لا بص على اللي اول مره يروح اللي قطع- انا رحت شفت واحده بتص- بتصلي مش بتصلي تدعي طوف واحده مصريه ماسكه ابنها على كتفها الناس كلها في الطواف بتدعي لها ماسكه ابنها على كتفها وبتعيط بتقول يا رب ابني اشفي لي ابني يا رب وبتعيط ست بقى ايه يعني ع- واحده بتفرهد من العياط وهي بتطوف انا حسيت بايه حسيت انه الذي لا يخضع لله سبحانه وتعالى في حال رخائه ونعمته سيخضع له حتما بالقوه وبالمحنه وهذا من توفيق الله له وهذا من فضل الله عليه واحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى تنزل به المحنة والمصيبة عشان يرى الله خضوعه وذله وانقياده له طب وليه طب وليه ما الحر تكفيه الإشارة العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة من لم يقرأ إلى الله بسلاسل الإنعام سيق إليه بسلاسل الامتحان هو احنا لازم تقع بينا مصيبة عشان نخضع لله سبحانه وتعالى ونقول لله سبحانه وتعالى منا هذا الخضوع ليه طب ما انت ما تخلي النعمة كن كريم الأصل واجعل النعمة التي ينعم الله بها عليك هي طريقك في الخضوع له الخضوع لله سبحانه وتعالى موقف اخ حياه بيحكيه لي بنتكلم عن موضوع الايه الخواتيم وهختم يعني بالقصتين دول آه، محدش عارف يمكن احنا في لحظه صدق مع الله سبحانه وتعالى ربنا يطلع لينا واحنا في في لحظه آه، فيها حضور قلب ويقول قد رضيت عنكم رضيت عنكم دي يعني ايه؟ يعني يوفق الانسان الى ان يختم له بخاتمه حسنه خد بالك احنا بنتكلم مثلا في رمضان مثلا نقول ايه ان ربنا له في كل ليله من من ليالي رمضان عتقاء يعني ايه يعني ايه كل ليله عتقاء واحد ربنا مثلا اعتق رقبته ليله 27 او دي 26 معناها ايه معناها ان الراجل ده حتى لو لبخ في حياته وانحرف وباظ سيختم له بخاتمه حسنه ربنا اعتق وان شاء الله الخاتمه خاتمه حسنه الاخ اللي بيحكي لي حاجه كان بيحكي لي على آه، واحد صاحبه مدير شاف في فندق سناسر مدير بتاع مدير ال- آه، الفندق او مدير المبيعات ما بيصليش راجل ايه ذوق اخلاقه عاليه ما بيصليش ليه في مره كده قال له يا عماد طب بقول لك ايه آه، ما تعلمنا نصلي ازاي اسبوعين اتعلم الصلاه طب ده في واحد عرض عليه يطلع عمره ايه رايك طبعا اخونا قال له ايه توكل على الله راح اخونا ده عمل عمره ومات في الحرم وبقاله ايه شهر بقاله شهر بيصلي النموذج الثاني اكتم اماره الموت فاكرين انتوا اكتم اه قعد تحت الانقاض تحت الانقاض والعماره اتهدت عليه هو وامه وبنته ومراته طليانيه مسيحيه مره وقعت عليهم هو قعد سبع ايام وبعدين قصه كانت مشهوره وبعدين حتى يعني اه أ- امه ماتت قدامه مفيش بقى وبعدين بنته ماتت واتبقت مراته مراته طليانيه مسيحيه لا بقول لك ايه احنا هنموت ايه رايك تشهدي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم ماتت شوفوا اللحظه الاخيره اللحظه الاخيره اللحظه الاخيره اخوتي من بخاتمه حسنه وواحد تاني طيب هل هل هذا هذا من ايه؟ هذا من فضل الله علينا؟ من فضل الله على عباده ولعلها عملت اعمال صالحه اهلتها لهذا. احنا ممكن ربنا يطلع علينا في لحظه صدق فيكتب لنا الخاتمه الحسنه. يكتب لنا الخاتمه الحسنه بموقف. شوفوا الحديث الراجل اللي كان بيدين الناس وما كانش بيعمل حاجه في حياته خالص غير ان هو ايه؟ ينظر المع- المعسرين يقول ل- لفتيانه تجاوزوا عن فلان وبعدين اما مات قال اسحقوني واطحنوني وارموني وربنا جابه يوم القيامه ما الذي دفعك الى هذا؟ قال مخافتك يا رب فغفر الله له وادخله الجنه. ممكن واحد بعمل واحد ربنا سبحانه وتعالى ي- يغفر له فاحنا في موضوع الركوع ده عايزين الحقيقه نعيش مع الركوع مع الخضوع لله سبحانه وتعالى و... ونستشعر ان ان شاء الله ان هذا هو مفتاح مفتاح لاصلاح الحياه الصلاه مفتاح لاصلاح الحياه مش مش مفتاح بس لتذوق حلاوه الصلاه لا ده مفتاح لاصلاح الحياه كلها نسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم انا بذكركم درس ال- الشيخ هاني حلمي صح بكره ان شاء الله رب العالمين عقد صلاه العشاء في مسجد بر الوالدين اه بكره في مسجد بر الوالدين في في, في افطار ودرس وانا ان شاء الله 40 بعد كده في البر هبقى مثلا من الساعه آه، آه، بعد درس الشيخ هاني حلمي اللي عايز ياخد هنا هنا يقوم داخل هنا وبعدين محاول على مسجد الايه البر هنكمل هناك هنصلي آه، قيام وهنصلي قبل الفجر ان شاء الله 40 الساعه 3 في مسجد البر لحد الفجر اه اه اعتكاك يعني اعتكاك ان شاء الله خلصت الفجر لمن اراد ان ان يناله الاجر ان شاء الله ده الشيخ علي حلمي هنا الفطار هناك اللي عايز يجي من اول يعني يعمل البرنامج يفطر هناك يقف عند العشاء يجي على الشيخ علي حلمي هنا يخلص يقوم مكمل على هناك ايه رايك تقسيمه ممتازه حتى يهضم صحيح صح صح بير هنا قدام الناس قدام الناس ده على طول اما تطلع من هنا هتلاقيه في وشك على طول اه صحيح صحيح اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك سبحانك حق عبادتك ما عبدناك وخشينا الناس ولم نخشاك وذكرتنا فنسيناك وطرقنا أبواب الخلق وبابك مفتوح لمن ناجاك سبحانك سبحانك اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل أدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك عنقه وقامت لك عيناه لا تجعلنا بدعائك من الأشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل خير آمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم لك الحمد كله اللهم ربنا لك الحمد لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت لا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين نسألك النعيم المقيم الذي لا يقول ولا يزول نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف آمنا يوم الفزع الأكبر آمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحي- وصاحبته وأخيه اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر اللهم نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولن تنغض إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أغننا بمنة القرآن عن سماع الغنى أغننا بلذة القرآن عن سماع الفحش من الكلام اللهم أغننا بذكرك عن معصيتك اللهم حمم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان انتشرنا من غفلاتنا انصرنا على شهواتنا لا تكلنا إلى نفوسنا يسر لنا جليسا صالحا يسوقنا إلى الجنة يسر لنا جليسا صالحا يدلنا عليه اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم رحمتك نرجو لإخواننا المستضعفين المعذبين على أرض سوريا اللهم رحمتك نرجو لإخواننا المعذبين لشيوخ المسلمين لأطفال المسلمين لأعراض أخواتنا في سوريا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا واجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا اللهم قد حيل بيننا وبين نصرتهم فاجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا إنك أنت نعم المولى ونعم النصير اللهم عليك بالطغاة المتجبرين الذين أذلوا عبادك وساموهم ألوان الخسف والعذاب اللهم أزل دولتهم واكسر شوكتهم ونكس راياتهم وخل حدهم وأرح البلاد والعباد من شرورهم اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا اجعلنا من جنودك العاملين وحزبك المصلحين ولا تجعلنا في الخوالف والقاعدين لا تصرف جمعنا هذا إلا على ذنب معفور وعمل متقبل مبرور ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا وجهلنا واضح بين يديه لا تصرفنا إلا وقد بدلت سيئاتنا حسنات لا تصرفنا إلا وقد عمرت قلوبنا بالإيمان لا تصرفنا إلا وقد باهيت بنا أهل السماء فإن ذلك لا يعظم عليك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم